انت بتسمع تسعينات FM اجمل ذكريات
نداء للسادة المستمعين الرجاء الاستعداد لسماع برنامج ذهاب وعودة تتمنى لكم إذاعة تسعينات FM حلقة ممتعة استنوني أنا نجوى عبد العزيز في برنامج ذهاب وعودة
ذهاب وعودة مع نجوى عبد العزيز كل يوم جمعة الساعة 4:30 على تسعينات اف ام
يسعد مساكم أصدقاء المستمعين معكم نجوى عبد العزيز في أول حلقة من أول موسم لذهاب وعودة برنامج ذهاب وعودة برنامج رحلات بس رحلاتنا مش زي أي رحلات رحلاتنا لا محتاجة جواز سفر ولا محتاجة تأشيرة ولا حتى تحضر شنطة سفر رحلاتنا مش محتاجة حتى وسائل تواصل اجتماعي أو حتى مش محتاجة آه، لأي وسيلة مواصلات رحلاتنا محتاجة بس اللي انتوا تشوفونا على ابلكيشن راديو تسعينات أو من على صفحتها صفحة الفيسبوك لايف أتمنى لكم دائما سفر ممتع وقت ممتع معانا أنا وراديو تسعينات رحلتنا النهاردة رحلة مميزة جدا وجميلة جدا حبيت ان أنا أبتدي بيها آه، الموسم رحلتنا النهاردة رحلة إيمانية رحلة هنسافر فيها إلى الذات الإلهية محتاجين حاجتين بساط جدا محتاجين أول حاجة نية صافية تاني حاجة محتاجين قلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من آتى الله بقلب سليم رحلتنا اليوم أنت اللي بتحدد الميعاد وبتحدد الوقت اللي تبتدي تسافر فيه رحلتنا إن شاء الله هيصطحبنا فيها آه، فضيلة الشيخ عبد الرحيم الحولي إمام وخطيب آه، بوزارة الأوقاف المصرية أهلا بيك يا شيخنا اهلا وسهلا بحضرتك نورتنا.
اهلا بيك اتمنى لكم كلكم رحلات سعيده ان شاء الله إيه بإذن الله حضرتك هتصطحبنا في رحلتنا النهاردة ان شاء الله وبدايه موفقه ان شاء الله بدايه جيده وبدايه سعيده ان شاء الله إن شاء الله إن شاء بإذن الله هيجاوبنا على سؤال أصدقاء المستمعين هتوضحوا لنا كيف نفر إلى الله وهنطلع فاصل ومنتظرة اتصالاتكم وتواصلكم معايا على رقم تليفون 0 ألف أربعة اتنين سبعة تمانية تسعة أربعة وأتمنى لكم رحلة ممتعة مع الالتزام بمقاعدكم وربط الأحزمة
إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إياك يا سندي مولاي يا مولاي
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي
مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي
ورجعنا لكم بعد الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل مع رحلتنا الإيمانية والسفر إلى الذات الإلهية رجعنا لكم مع فضيلة الشيخ عبد الرحيم الحولي آه، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية أهلا بيك يا شيخنا اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك وبالساده المستمعين كلهم أهلا مساء بحضرتك طيبين.
نورتنا والله ده نورك ربنا يخليك يا رب.
الله ربنا يعزك.
يخليك آه، حضرتك النهاردة هتكون القائد في الرحلة العفو يا ستي أنا المضيفة مضيفة إن شاء الله.
حضرتك إن شاء وللسادة الله.
المستمعين ان شاء الله إن شاء الله يا شيخنا في آه، طبعا قرآننا هو الإعجاز اللغوي اه طبعا ففي آية جميلة جدا ففروا إلى الله مم.
الفرار دايما الهروب اه والهروب من إنما الإعجاز القرآني إن هو ففروا إلى الله كيف نفر إلى الله ومتى وما هي شروط الفرار أو المجيء إلى الله سبحانه وتعالى اه نعم نعم شوفي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عليه سيدنا الصلاة محمد والسلام.
صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة مهداة وبعد عليه الصلاة والسلام أولا أنا بحييك طبعا على البداية الموافقة الجميلة ديت آه والله.
ثانيا كان لازم فعلا من البداية تكون أول رحلة ليا رحلة إلى الله سبحانه وتعالى عشان ن- نقترب إلى الله سبحانه وتعالى أكتر ولذلك الآية بتقول ففروا إلى الله مش من الله أيوه آه، أم سيدنا الإمام ابن القيم قال إيه؟ قال أن الفرار على شقين مهم.
أو بيشرح الحتة دي أو الآية دي فبيقول الفرار على شقين أو على نصفين مم.
شق في فرار من وشق فرار إلى إلى فما كان إلى فاز ونجا وما كان من خسر وباء بالخذلان يعني إيه الكلام ده؟ يعني الناس أو قلوب الناس على نوعين نوع بيفر من الله لأن هو م- حاسس بعبء التكاليف وحاسس بعبء الصلاة وحاسس بعبء الفرائض ونوع بيفر إلى الله في وقت الأزمات ويفر إلى الله في وقت العبادات ويفر إلى الله في وقت الطاعة ده باختصار نفر إلى الله مش مم.
من الله لأن عقلا كده العقل والمنطق بيقولوا إن إحنا نفر من الفرار معناه مم. الهروب آه، الهروب ولذلك آه، من المعاني الدقيقة جدا في الآية مم.
إن ربنا سبحانه وتعالى قال ففروا ما قالش آه، ارجعوا يعني إلى حد ما آه، الهروب اله- الفرار أيوه.
أيوه؟ أسرع من الرجوع قالوا أيوه.
قالوا قالوا- قالوا أن الرجوع يحتمل الإتيان مع التراخي يعني هو جاي من غير همة من غير عزيمة أيوه لكن فرار هو فر على التراخي على طول خاف اكنه جري يعني اكنه جري هرب من حاجه يعني أيوه ففروا الى الله اي الجا الى الله سبحانه وتعالى ونعم ولذلك بالله.
ان كيد الشيطان ك- ان كيد الشيطان الشيطان.
كان ضعيفا و- وخلق الانسان ضعيفا قالوا كده اذا التقى الضعيفان فما كانت علاقته بالله اقوى فاز ونجا ما شاء يبقى هو ده الله.
الفرار ان احنا نلجا الى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل ساعه وفي كل لحظه في كل احوالك خليك مع ربنا على طول ما هنا يعني من جمال الآية إن دايما ال- الفرار هو الهروب والهروب من إنما الهروب إلى اللي هو المنجى آه، ايوه الهروب الى الى المن... الى الى الله سبحانه وتعالى سبحان الله آه.
وتعالى طيب كيف نهرب إلى الله كيف هو طريق إلى الله اه احنا ب- بنفر الى الله من ايه؟
من إيه؟
بنفر الى الله من ذنوب وبنفر الى الله من دنيا وبنفر الى الله من, من كثره معاصي بنفر الى الله في وقت آه، الحاجه الى الله سبحانه وتعالى بنفر الى الله في وقت الازمات في وقت الكوارث في وقت المخاطر لان احنا الا ملجا من الله الا اليه مفيش حد هي هينجو من الله سبحانه وتعالى الا الى الله سبحانه وتعالى فخلاص يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينزل البلاء وهو الذي يرفعه ف- ولذلك وجب على العاقل ان يفر الى من هو اقوى الى من هو يعني يحتمي آمن.
فيه.
اه الى من هو امن نحتمي فيه ولذلك قال الشاعر كده قال ايه قال له، لذ بالكريم ولا تلذ بسواه من لاذ بالمولى الكريم عطاه واساله مساله وتوفيقا سبحانه مبسوطه على العباد يداه هو اول هو اخر هو ظاهر هو باطن ليت العيون تراه يعني باختصار يا شيخنا الجليل إن إحنا بنهرب إلى الله نعم.
عندما نصادف ابتلاءات أو معاصي أو لما تكتر علينا شهوات الدنيا ساعات الدنيا بتاخدنا شوية بصي وفي ناس بتفر الى الله فرار محبه آه.
اللي هو بقى ايه آه علم بتجلي الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل مثلا فقام وتوضا للقاء الله سبحانه وتعالى فر الى الله سبحانه وتعالى لانه عرف ان سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ظله.
منهم ايه رجل قلبه معلق بالمساجد هو عارف ان المساجد هي بيوت الله في الارض ولذلك هو يفر الى المسجد رايح فين انا رايح الجامع وتساليه يقول لك انا لاقي راحتي في الجامع لانه عارف ان ربنا او رحمه ربنا هناك في المكان ده ممكن ده يبقى فرار فرار الى الله سبحانه وتعالى في حد تاني بيفر الى الله بان هو طالع يقول له لبيك اللهم لبيك لانه راح يقضي فريضه سواء كانت عمره او سواء كانت اداء فريضه آه، الحج او غيرها من الفرائض مم.
حبا ورغبه في الله سبحانه وتعالى طيب معانا اتصال ونقول ألو
الو ألو الو ازيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين معايا؟
ازيك يا نجوى معاكي عزه أهلا وسهلا ازيك يا أستاذة عزة عاملة إيه؟
الحمد لله الحمد لله آه حضرتك آه السؤال هتوجهيه لسيادة الشيخ
انا تحت اتفضلي.
امرك اتفضلي إيه، اولا انا حابه ابارك لك على الموسم الجديد ان شاء الله يبقى موسم حلو وموفق آمين يا باذن رب.
الله الله يبارك فيك يا رب آه ثانيا آه طبعا ب- برحب بالضيف زي حضرتك يا شيخ الله يخليك الحمد لله كل سنه وحضرتك طيبه الحمد لله بفضل ونعمة آه، السؤال بقى يعني هو ممكن يكون بره الحلقة شوية بس طالما أنا ركبت معاكوا الطيارة وربطت حزام الأمان طبعاً، فهسأل كل طبعاً.
طلباتك مجابه طبعا آه، ربنا يبارك لك يا رب كلك ذوق آه، عاوزين وصفة كده صغيرة نخلي بيها الولاد اللي لسه طالعة يحبوا ربنا مش يخافوا منه مش دايما نقول لهم لو ما عملتش كده ربنا مش هيحبك لو ما صح.
عملتش جميل، كده جميل.
ر- ربنا هيعاقبك لو لا عاوزين نفهمهم مم.
ان ربنا حلو وجميل وحنين ولما تعمل اعمل لله ولما تستنى استنى من الله وما ت... ما تضيعش مجهودك على حاجات بتروح في الاخر في سكه غير سكه الله مستنيه منك الوصفه سؤال جميل جدا سؤال وحاضر جميل إن شاء جداً الله، يا حاضر.
أستاذة عزة.
وصفه تجيلك مع سياده المضيفه على صينيه من فضه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء انا الله قاعده على الكرسي ومستنيه إن الاجابه شاء آه، الله مع تحت ربط الأحزمة لو أمرك.
سمحت.
تحت أمرك.
ربطها متشكره جدا ما أستاذة تنسيش الوجبه عمر. من عينيا حاضر تسلمي لي يا رب الله باي يخليك bye.
متشكره جدا مع على السلامة.
اتصالك مع السلامة. آه، ايه رايك نجاوب على سؤال اللي أنت للاستاذه عاوزينه، اللي عزه أنت بعد عاوزينه.
الفاصل ان شاء الله ونطلع فاصل واتمنى من الساده المستمعين الالتزام بمقاعدهم مع ربط الاحزمه واستنونا بعد الفاصل هنجاوب على سؤال الأستاذة عزة ومستنياكم تتواصلوا معايا على رقم تليفون 01000 42 78 94
بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ووحد الله في قلبك قادر في عسرك ينسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه وصلي وادعي من قلبك هيبعد الهم عنك كل ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك وقول يا رب انا عبدك راضي بقضائك وعدلك اعتلها بس وتوكل ورجعنا لكم بعد الفاصل سي- آه، سادة المستمعين وأتمنى تواصلكم معايا على رقم تليفون 01000 427 7894 وأتمنى تكون رحلة ممتعة معنا مع القائد آه، شيخنا الفضيل آه، الشيخ عبد الرحيم الخولي اللي هيجاوب على سؤال الأستاذة عزة
اه التعليم بصي احنا عندنا حكمه كده او قاعده بتقول التعليم في الصغر كالنكش على الحجر والتعليم صح.
في الكبر كالركم على الماء ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة التفت والسلام.
لهذه النقطه وحب ان هو يطلع جيل من الصحابه جيل قوي جيل متماسك وعارف ان هو يعبد الله سبحانه وتعالى بحب مش خوف آه ولذلك كان من منهج من مناهج التربيه عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان دايما يكرر قدام سيدنا عبد الله بن عباس لما كان صغير كان دايما يقول له يا غلام اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله مم.
وكان دايما ياكد فيهم معنى الله ناظر الي الله مطلع علي وكان بيربيهم على مبدا او على منهج اسمه منهج الاحسان ومنهج الاحسان ده بيقول ايه بيقول ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وبالتالي هتبدا تتحول العباده العباده من عند آه، الولد او البنت الصغيره من أيوة.
انها عاده لانها عباده من انها مجرد عاده لان هو حب ودي داخله في الرحله معانا إن إحنا نبتدي نغرز مبادئ آه، وقيمنا آه، آه.
من منذ الصغر ان احنا ناخده وفي طريقنا واحنا رايحين لربنا سبحانه وتعالى في الرحله بتاعتنا ناخده واحنا رايحين لربنا سبحانه وتعالى بايه بقلب سليم بايه بنيه كويسه طب ايه مواصفات القلب السليم ودي حاجه تانية هي معانا دلوقتي في الحلقه بس لازم يكون آه.
الكبار هم قدوه ما هو الكبار قدوة أو كل حاجة ولكن آه، بصي في فرق جيل من جيل وفي مم.
فرق مجتمع من مجتمع فرق ثقافة من ثقافة مم.
فأنا أنا في مجتمع القرية غير مجتمع الحاضر وفي آه، آه، زوج وزوجة منشغلين مم.
وفي آه، زوجة موجودة في البيت مع الأولاد دي بيليق عليها حالة ودي بيليق على حالة ودي علماء التربية يقولوها أكتر ولكن مم.
إحنا عندنا في الدين بنقول إحنا بنربي على ثلاث حاجات الله ناظر إلي الله مطلع علي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سيدنا النبي لي- لما كان بياكل مع الغلام لما وجد يده تطيش مم.
في الصفحه او في الطبق فقال له يا غلام سم الله وك- وكل بيمينك وكل مما يليك وكانه اراد يربي فيه حته ان ده اسمه طمع ما ينفعش انك تبص للي في ايد غيرك ما ينفعش انك تاخد من اللي قدام غيرك من غير ما تستاذن منه يعني قصد حضرتك آه.
ان احنا بنبتدي إحنا من, من الم...
ال- أيوة.
من اقل آه. آه.
المبادئ أول الاساسيه بأول كل موقف بيجد قدام مني ببدأ إن أنا أوجهه توجيه صحيح أخده مم.
لمكان صحيح كل مهارة بتبان قدام مني أنا ممكن أستفيد من المهارة اللي هي ظهرت عنده إن هو شقي ممكن مم.
أستفيد من شقاوته دي- دي في إن هو بيحفظ مثلا قرآن آم، هو شقي ممكن اخده يلعب كوره ما هو مم.
الرياضه شيء أيوة.
مفضل مفيش ابتدي مشكلة اشغل خالص.
وقته اه لا مش ب... الموضوع مش موضوع اشغال وقت لان في فرق بين ان انا اشغل وقت وان انا استثمر الوقت مهم.
بشغل الوقت دي ما ممكن اشغل وقتي وانا داخل على الفيسبوك او على النت او في اي وقت انا قصدي الكيفيه اه اه لا انا بستثمر بستثمر الوقت بتاعه بحول فكره لان هو ازاي استثمر وقته في اشياء مفيده ان مهم.
احنا نبدا نعمل جدول كده جدول مهام ان احنا مقسمين الوقت لكذا ده وقت الصلاه ما ينفعش ان احنا نيجي عليه لان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول الله اكبر يبقى هو في آه في ملكين منتظرينك عشان ياخدوا حسنات ويطلعوا ربنا يقولوا له ان فلان ده كان بيصلي نبدا نشرح له المنظومه ماشيه ازاي لان ما يسه ما يعني ما يمكن حصره تسهل ادارته مهم.
انا لما ابقى عارف انا بخاطب مين و و- و- ويعني واتخيل ان الله سبحانه وتعالى ده رحمته واسعه قد ايه وان الله سبحانه وتعالى رؤوف قد ايه وابدا اوصف له وصف الجنه مم.
واحببه في الجنه وابدا اوصف له النار والعذاب اللي فيها وانت حابب انك تروح في اي مكان حابب انك تروح في اي طريقه ده منهج في التربيه بس انا متهيألي ان الاطفال الى حد ما هيكون صعب شويه لا لا، مش صعب ال- يعني.
يعني لا انا قصدي آه.
اللي احنا نبتدي نبسط لهم المفاهيم لا، الدينيه إحنا او عندنا- الاسس الصغير يعني إحنا- البسيطه احنا عندنا تجربه بتقول ان احنا عندنا في مكان كده يعني اسمه كراكيب مم.
هم بيربوا على المنهج ده ان هم عاملين فعلا قصص آه، اطفال آه، ب- بفكره بسيطه جدا بي- بيعرفوك على صفات الله سبحانه وتعالى صفات الحسنى ويقربوها لتفكيرك بحيث ان الولد او البنت يبدا ان هو آه، يروح معاكي في في في حته الحب مش ال مش ال مش الخوف في حته ان هو بيصلي عشان هو حابب يصلي مش عشان هو خايف من ابوه او من أمه.
امه او حابب ان هو يروح المسجد عشان هو م- مش بيروح المسجد عشان يلعب هو رايح المسجد عشان بيصلي هم هناك في كراكيب بيربوا بالطريقه دي وفعلا ما شاء الله يعني لك يا ما رواج شاء الله.
كبير قوي انا بحييهم على الفكره يعني طب احنا عدينا كده مرحله الطفوله اه طب مرحله الشباب مرحبا احنا نبتدي نقول لشبابنا ايه الطريق الى الله هل يا ترى ليه شروط اه طبعا ايه هي طبعا اول شرط من شروط الطريق الى الله احنا دايما بنستفتح اي عمل احنا بنعمله بحاجه اسمها النيه أيوة.
النية الصالحة والنية الصالحة تدل على الخير مهم.
فلازم يكون نيتي كويسة آه، آه، أنا ناوي بالمسيرة اللي أنا ماشيها إلى الله سبحانه وتعالى دي إيه تاني مهم.
حاجة عشان تاني حاجة على طول مهم.
إلا من أتى الله بقلب سليم, سليم، يبقى فعلا.
من شروط المجيء إلى الله القلب السليم ال- وعلامات القلب السليم اللي هو الخالي من الرياء الخالي من النفاق الخالي من الكبر الخالي من الشرك الخالي من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى والمواصفات دي كلها تنطبق على آه، يا موسى اخنع على على اخلع عليك انك بالواد المقدس طوى طوى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي فربنا قال له القها يا موسى مهم.
سيب اللي في ايدك انت رايح للقاء ربنا سبحانه وتعالى آه، تنطبق الحاجات دي كلها على مين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما والسلام.
داء الامر به خالص ثم خرج في رحله الى الله سبحانه وتعالى اللي هي رحله المعراج مم.
اللي هي رحله المعراج فبرضه كان خارج بعد ابتلاء عظيم وكرب شديد من فقد الانفس و و والى خلافه وحصلت الرحله صعود الى الله سبحانه وتعالى بس ربنا يعني- سبحانه وتعالى ينظر الى القلوب لا ينظر الى الصور والاجسام يعني معنى نفض قلبنا هنطلع في رحله شيقه جدا الى الله سبحانه وتعالى يعني معنى كده ان احنا ننصح شبابنا ان حضرتهم يبتدوا يتخلوا عن مظاهر الدنيا الكذابه بقى يعني ابسط حاجه تخلوا عن حاجات مش هتفيدكم طريق ربنا دايما انت اللي بتحدد ميعاده أيوة.
وطريق ربنا سهل وجميل هو مش محتاج غير انك تكون فعلا صادق النيه وقلبك سليم ايوه ولذلك يعني هو بيقولوا كده اطع امرنا نرفع لاجلك حجبنا فان منحنا بالرضا من احبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه اشرار خلقنا يعني ايه الكلام يعني حضرتك وانت جاي لنا احنا مش محتاجين منك غير قلب فاضي خالص وكله حب واحنا هنقربك لينا طيب معانا تليفون معلش انا اسفه اتفضل
ونقول الو الو طيب تليفوننا قطع واتمنى آه، ان هي تتواصل معايا او يتواصل معايا وهنطلع فاصل ومستنية دايما اتصالاتكم على 01000 427 ويا ريت نلتزم المقاعد مع ربط الأحزمة زي ما قلنا دايما وأتمنى لكم رحلة ممتعة
أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
ورجعنا لكم بعد الفاصل في أجمل رحلة رحلة إيمانية إلى الذات الإلهية وأتمنى أنكم تتواصلوا معايا علشان نعرف أو تجاوبوني على سؤال كيف الفرار إلى الله ومعانا ضيفنا أو اللي بيصطحبنا في الرحلة الشيخ آه، عبد الرحيم الخولي ومعانا تليفون ونقول ألو
الو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن نتعرف
نريمان يا أهلا وسهلا إزيك يا أستاذة نريمان الحمد لله آه، حضرتك الحقيقه الحلقه النهارده جميله جدا يعني وممتعه جدا و آه، يعني احنا متشكرة مبسوطين لحضرتك جدا جدا.
بوجود حضره الشيخ معانا ربنا النهارده يخليك ده من ذوقك ده من ذوق حضرتك ها كيف الفرار الى الله من وجهه نظرك
آه، والله الواحد بيفر الى الله في كل لحظه وفي كل وقت وفي صح.
كل ازمه ومشكله و... وفي الفرح وفي ال- السعاده صح في الشكر في الكرب في كل حاجه يعني.
طب ايه اكتر موقف ه- بتفر فيه الى الله
آه، هو الصوت بعيد شويه ماشي كده كويس اه ايه اكتر موقف كده سامعني اه ايه اكتر موقف فريتي فيه الى الله او كنت محتاجه فيه الفرار الى الله
هو الحقيقه انا مش سامعه حضرتك كويس خالص الصوت بيقطع خ... جدا طب معلش انا اسفه اه في آه.
كده كويس
اه تمام هو ايه اكتر موقف بس هي دي اللي سمعتها ايه اكتر موقف فريتي فيه الى الله سبحانه وتعالى
آه، والله هو مواقف كتير بس يعني هو دايما ساعات كده ال- الرد بيكون في مواقف كده بيكون رد بيبقى سريع تحس اللي هو يعني ساعات الواحد بيكون في أزمة كبيرة قوي مش عارف يحلها ازاي فلا تلاقي ان انت بت- آه، آه، تقعد تتكلم تتكلم وتحكي مع ربنا وتشكي وتعيط وتلاقي في نفس اللحظة ال- ال- مثلا الشخص اللي انت زعلان منه ولا أه- تلاقي حد تلاقيه بيخبط على الباب وتلاقي الدنيا بت... بتتصلح فجأة كده في نفس تمام.
الوقت يعني ده دي بقى حصلت اسمه معايا اسمه مرة ده اسمه بقى ايه صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى مم.
لما الواحد بيلجأ لله سبحانه وتعالى ب- بصدق وبحب بيحصل له كده اللي هو آه.
بيطلبه بيلاقيه على طول اه هي عايزة- الحقيقه الموقف ده حصل معايا كتير قوي ان ان ممكن الاقي ال- ال- الطبطبه في نفس اليوم الاقي الشخص اللي انا زعلانه منه بيخبط عليا على الباب وقت ما انا بتكلم دلوقتي مع ربنا طب.
اكون نازله ومتازمه قوي وب- وبتكلم وبقول اللي جوايا الاقي ربنا باعت لي حد كده ما بيطبطب شاء عليا الله.
وبيقول لي لا انت مش مقصره او انت م... لا مم. ما شاء الله عليك يا نريمان اكيد في تواصل بينك وبين ربنا طب في سؤال تحبي توجهيه لسياده الشيخ
اه آه، آه، انا عايزه اقول لفضيله الشيخ يعني ان الجيل الجديد دلوقتي اه دي المشكله دايما اه يعني انا سمعت طبعا سؤال الاستاذه عزه مم.
آه، بس هم عندهم اسئله يعني على الوجوديه اكتر يعني أيوة.
هو مم.
آه، ربنا احنا ليه مش بنشوفه ربنا احنا ليه يعني آه، آه، مش بيبقوا بيصدقوا مثلا ربنا احنا محتاجين متطلع كده على آه، تصرفاتهم آه، آه، محتاجين كده وقت كبير جدا عشان نجاوب على كل الاسئله دي لكن اه قدت قلت أنا ايه أختصر.
الغيطه صغيره كده لكن في حاجات كتير في اسئله كتير جدا واحنا بال- بالفعل يعني آه، آه، بنجاوب عليها ومتابعين الموضوع ده بعنايه كبيره جدا والوزاره إن شاء ملتفته الله.
للموضوع ده وعامله برامج اسمها حصن طفلك وعامله انشطه في المساجد لاحتواء النشء آه، احتواء كامل والحمد أيوة.
لله يعني متشكره جدا على اتصالك يا استاذه نريمان أشكرك جداً.
متشكره جدا مع الف سلامه آه فعلا يا سياده الشيخ ان دايما الاطفال آه فيهم ليهم اسئله كتير غريبه جدا ايوه انا أنا- ب- عايزين ن- يعني ازاي نوصلها لهم بابسط طريقه علشان نوصل لمخ والله باللي الطفل احنا ده قلناه بصي حضرتك انت احنا هنضرب مثال ماشي اتفضل انا دلوقتي لو انا فضلت احكي لابني او بنتي مم.
آه جودي مثلا مم.
كتير على آم، جدتها اللي هي ام ابويا اللي هي مم.
مش بتعيش خالص مهم.
وفي الاخر بعد فتره آه قلت لها ارسمي لي صوره ليها مم.
ممكن ترسمها ولا لا ممكن طب معنى الكلام ده ايه مم.
معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ان انا من كتر ما اتكلمت قدامها عليها فبدات انها ترسم ترسم في صوره خيالها.
ليها طيب انا مش هينفع ان انا اجيب طفل خالص انا عمري ما كلمته عن ربنا وعمري ما كلمت عن ان في جنه وان مم.
في نار وعمري ما كلمت عن ان في قران وفي سنه وفي رسول اسمه محمد صلى الله عليه لا وسلم يصدق.
وعن انبياء وابدا اقول له يلا نصلي صح طب في سؤال تاني دايما بتواجهنا آه ابتلاءات اه
آه وساعات بنقف قصاد نفسنا كده هل يا ترى الابتلاء اختبار رباني ام هو آه بيكون من معاصينا نعم.
ونفضل نتوه في السكه ونفضل ندور على الاسباب ايوه وساعات في وسط الأسباب بننسى رب الأسباب نعمل إيه؟ هل يا ترى في وسط المعاصي أو في وسط الابتلاءات إزاي نلاقي الطريق لربنا؟ وهل يا ترى ساعات الإنسان بقى بيكون هل يا ترى ربنا هيسامحني؟ إزاي نبسط للناس؟
شوفي هو ب- ببساطه خالص مهم.
عشان ببساطه خالص سيدنا النبي جاوب عن عليه الموضوع ده الصلاة والسلام.
والقرآن مليان بالحاجات دي أو مهم.
إجابات يعني على السؤال ده أول إجابة بتقابلنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبعدين وبشر الصابرين يعني إيه الكلام ده يعني إيه- ربنا سبحانه وتعالى طرح الأزمة مهم.
وبدأ إن هو يعد سيناريوهات للأزمة ويقول لهم أنتوا هتقابلكم أزمات وهتكون في الأنفس والأموال والثمرات واللي هيعدي منها دي بشرى فيها للصابرين مهم.
وبعدين بدا يقول اوصاف الصابرين وبعدين في الاخر اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون في سوره تانية ربنا بيقول الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون والفتنه هنا بمعنى الابتلاء سيدنا النبي جاوب على السؤال ازاي لما واحد من الصحابه ساله قال له يا رسول الله من اشد الناس ابتلاء مهم.
فسيدنا النبي قال له الانبياء مهم.
قال له ثم الامثل فالامثل ثم يبتلى الرجل على قدر دينه وبعدين سيدنا النبي قال في حديث تاني ايه قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له كله له خير مم.
ولكن احنا عندنا مشكله مهم.
احنا ساعات بنلاقي الاستاذ فلان او الحاج فلان ويحط نفسه مكان المبتلى فلان مهم.
ويقول ايه ايوه ما هو من اللي هو عمله ربنا ابتلاه بال أيوه ايوه ما هو ما- وما يدرك لعلها كفاره ذنب يعني مهم.
ممكن اه ممكن ممكن يكون الابتلاء المرض مثلا كفاره ذنوب ممكن ولكن انا مش اله وانا مش رسول وانا مش بيوحى الي عشان اقول اه ده ربنا ابتلاه عشان هو بيعذبه والا كان سيدنا ايوب كان كان قال ان هو بيعذب ولكن سيدنا ايوب ما كانش بيعذب ولا حاجه ده كان ابتلاء واختبار من الله ولذلك سيدنا ايوب سيد الصابرين يعني معنى كلام ضرب حضرتك- اروع الامثله في الصبر اه طبعا ولما جاي يدعي تأدب مع الله سبحانه وتعالى وقال إني مسني الضر مم.
ما قالش وقال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب لا قال بقى أهلكني ولا أتعبني ولا حتى الناس اللي حواليه قالوا ده من كتر الذنوب اللي أيوب عملها ربنا ابتلاه صلى الله عليه وعلى نبينا محمد يعني يعني معنى الكلام مفيش اللي الكلام ده.
احنا نستقبل الابتلاءات ب... كل بالصبر.
واحد بص احنا كل واحد بيستقبل الابتلاء بطريقته اللي هو صاحب مثلا لا قدر الله يعني صاحب معصية بيستقبل الابتلاء وبيقول ايه أنا هتوب يعني وأنا هرجع عن الذنب بتاعي آه، نشكر حضرتك جدا ال- آه، ان حضرتك استحبتنا في رحله جميله رحله ايمانيه واتمنى ان الساده المستمعين يكونوا قد استمتعوا معنا بالرحله دي ومع الف سلامه